بسم الله الرحمن الرحيم
ليس كل كلام حسن يصلح أن يكون حديثا ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورع فأنا لا أعلم زمانا اشتدت فيه الحاجة إلى هذا العلم مثل هذا الزمان
أيا فوافر له ما للفتى من مطلب نعم وهل من عمل أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيد إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فلا زلنا مع الشروط الخمسة التي اشترطها علماء الحديث لتصحيح الحديث والذي قال فيه علماء الحديث الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة وكنا في آخر مرة مع الحديث الشاذ وضربنا لذلك بعض الأمثلة وأضرب مثالا واحدا ثم ندخل إلى الشرط الخامس ألا وهو عدم العلة آه، روى الإمام النسائي في سننه الكبرى وابن ماجه وابن أبي شيبة وأبو عوانة وغيرهم من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد خشيت أن يطول بالناس زمان فيقول قائلهم لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله ألا إن الرجم إذا قامت البينة أو الحمل أو الاعتراف ولقد كنت أقرأ إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة نكالا من الله والله عزيز حكيم هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه عن علي بن المديني ومسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر ورواه ابن الجارود عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري خمستهم عن ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر ولم يذكر الآية ولم يذكروا الآية يعني هؤلاء الذين سميتهم رووا الحديث عن ابن عيينة كما سمعتم في رواية النسائي وابن ماجه لكن لم يذكروا الآية اللي هي إيه إذا زنى الشيخ والشيخة هذه كانت آية تقرأ في القرآن ثم نسخ لفظها والنسخ كما عليه علماء الأصول من أهل السنة على ضربين إما أن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ وإما أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم أن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ هذا كثير في القرآن زي مثلا آية آيات الخمر آية تحريم الخمر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وقول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فهذا مؤذن بشربها الآية الثانية الآية الأولى نزلت وهم يشربون العرب كانوا يشربون الخمر كالماء كما قالت عائشة رضي الله عنها لو لو لو حرم الله الخمر لقالوا لا نزال نشربها أبدا مدمنين خمر شربوا الخمر كالماء فإذا قيل لهم اتركوا الخمر طائفة منهم لن يتركوا الخمر فيبقى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير اللفظ موجود خلاص ومفيش فيه تحريم يبقى يشرب ضيق شربها موا... مواعيد شربها يبقى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون هيشرب الظهر ممكن يفضل لحد العصر مسطول هيدخل الفرض هيقول شعر ويقول نثر ويقول بتاع ده ويسيب الايه القرآن يبقى اللي عايز يدخل الصلاة وهو واعي مش هيشرب إلا بعد العشاء علشان العشاء ايه ميعادها طويل لحد الفجر فيقوم يشرب بعد العشاء مباشرة ويفضل ايه مسطول لحد ما قبل الفجر بشوية هيكون فاق يبقى إذا ضيق عليهم أم لا يبقى تعود ان هو يترك شرب الخمر فإذا قيل له انتهي ممكن ايه ينتهي يبقى الآية دي أيضا مرحلة مراحل النسخ وبقيت بقي لفظها حتى نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فسهل عليهم إيه تركه دي بقى إيه إذا ألفاظ الآيات موجودة لكن الحكم إيه نسخ بالآية آية المائدة الأخيرة إنما نسخ اللفظ مع بقاء الحكم هذا نادر وهذا إيه مثاله ومثاله أيضا لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الحدود عن عمر أيضا لأن عمر الخطاب كان يقول وكنا نقرأ فيما كنا نقرأ أي من كتاب الله عز وجل ثم رفع آه فالآية هنا في في اللفظ الأولاني بقى إيه سفيان بن عيينة ذكر الآية البخاري عندما روى هذا الحديث أسقط الآية منه وكذلك مسلم حافظ بن حجر العسقلاني يقول إنما حذف البخاري ذلك عمدا والبخاري أحيانا يسقط لفظة من الحديث يراها معلة ولهذا نظائر يعني لو أنا يعني فطنت إلى هذا الأمر كنت ذكرت, ذكرت لكم بعض النظائر التي فعلها البخاري ولعل في المرة القادمة إن شاء الله أورد لكم بعضها آه طيب طبعا الإمام النسائي برضه لما روى الحديث كاملا بذكر الآية في سننه قال ذكر الآية لم يذكر الآية في هذا الحديث إلا سفيان وينبغي أن يكون وهم في ذلك سفيان ابن عيينة وهم في ذلك الإسماعيلي أورد هذا الحديث في مستخرجه عن علي بن المديني وأورد الآية وده اللي يمكن خلاني إيه أذكر الشيخ البخاري لما عزوت الحديث إليه مش قلت لكم البخاري روى هذا عن علي بن مديني آه والإسماعيلي روى الحديث عن علي بن مديني فأورد الآية فدلنا على أن البخاري حذفها عمدا ليه؟ لأن شيخ البخاري علي بن مديني وشيخ شيخ الإسماعيلي علي بن المديني يبقى إذا ذكر الآية ثابت برواية علي بن مدين يبقى حذفها البخاري عمدا والنسائي صرح بوهم سفيان هل وهم سفيان في هذه آه وهم لسببين السبب الأولاني أن مالكا ويونس بن يزيد وشيم بن بشير محمد بن إسحاق عبد الرحمن بن مسافر وآخرون رووا هذا الحديث عن الزهري بهذا الإسناد فلم يذكر واحد منهم الآية خلاص ومعمر كمان يبقى هنضم بقى, بقى عندنا المالك ومعمر مش احنا قلنا أصحاب سفيان أصحاب الزهري ثلاثة على رأي ابن المبارك واحنا بنضيف واحد كمان وهو محمد بن الوليد محمد بن الوليد ده كان كان آية في الزهري خلاص فهنقول دول أصحاب الزهري الكبار يبقى مالك ومعمر وبال سفيان طيب دي نمرة واحد نمرة اثنين أن الحميدي عندما روى هذا الحديث في مسنده حكى لنا عن سفيان أنه لم يضبط حديث السقيفة قال دخلنا على الزهري فقال إن شئتم حدثتكم عشرين حديثا أو حدثتكم حديث السقيفة طبعا حديث السقيفة حديث إيه طويل بتاع ثلاث أربع صفحات أو حدثتكم عشرين حديثا فقال سفيان فاشتهيت أن يحدثنا عشرين حديثا لطول حديث السقيفة وكنت أصغر القوم سنا فمش هيعرف إيه يحفظ أربع صفحات دول فتمنى أن يكون كل حديث مثلا سطرين ثلاثة أربعة يوم إيه تنقش على صفحة قلبه قال فقالوا له حدثنا حديث السقيف قال فلم أضبطه وثبتني معمر فيه يبقى إذا سفيان روى عن الزهري بعض حديث السقيفة وباقي الحديث أخذه من مين أخذه من معمر بن رشد يبقى سفيان ضبط الحديث لم يضبط الحديث يبقى إيه من الممكن فعلشان كده دخل له الايه دخلت له مساله الايه الايه فالنهارده لما الاقي ثقات اصحاب ابن عيينه يختلفون عليه فيه يبقى الاشكال من مين من سفيان انتوا فاكرين انا قلت حكايه عن حماد بن سلمه زي كده حد فاكرها ها أه تمام تمام هي دي مسألة بقى إيه؟ مسألة النظر في روايات الثقات عن راو ثقة. إن اختلفوا عليه وهم ثقات يبقى العيب منه هو. الإشكال منه هو. فهو لما اضطرب على الوجهين مرة يروي كده ومرة يروي كده، فجماعة من الثقات أخذوه على الوجه الأول والآخرون أخذوه على الوجه الثاني. فكل حدث بما سمع، يبقى الإشكال من مين؟ من شيخهم. ها؟ الإشكال من شيخهم حكاية حماد بن سلمة اللي أنا بأذكرها أن ابن عيينة لما آه ذهب إلى عفان أن عفوا يحيى بن معين لما ذهب إلى عفان بن مسلم يريد أن يسمع حديث حماد بن سلمة قال له عفان سمعته من أحد قبلي قال له نعم سمعته من سبعة خلاص نعم ايه الثامن عشر أنا, أنا ماشي اللي أنا, اللي أنا فاكره كان سبعة زي بعضه ما يجراش حاجة سبعة من الناس الكبار دول حاجة كبيرة فقال وأنت الثامن أو الثامن عشر على روايتكم أنتم لكن أنا المحفوظ الذي في ذهني سبعة أو ثمانية فأبى أن يحدثه قال له إن لم تحدثني نزلت إلى التبوذكي موسى بن إسماعيل وكان أحد الأثبات في حمد قال له أنت حر فنزل إلى أبي سلمة اللي هو إيه؟ اللي هو موسى ابن إسماعيل أحد شيوخ البخاري. فقال له سمعته من أحد قبلي؟ قال له سمعته من سبعة أو من سبعة في قبل. قال له طب عايز إيه من وراء الحدوتة دي؟ قال له إذا اتفقتم على شيء علمت أن الوهم من حماد. وإذا اختلفتم عليه يبقى حماد يبرأ من المسألة. يبقى إيه مسألة النظر بقى والاعتبار. نظر والاعتبار. فسفيان ابن عيينة النسائي يقول ينبغي أن يكون وهم في ذلك ليه لأننا لما نظرت إلى رواية أقران سفيان عن الزهري لم أجد أحدا منهم ذكر الآية إلا سفيان ومعمر الذي ثبت سفيان في حديث السقيفة لم يذكره فأولى أن يكون وهما من سفيان ابن عيينة نعم ده يعني إيه آخر آه، مثال طبعا الشاذ آه، حقيق أن يعتني به طالب الحديث وأنا عايزك من النهاردة تلم كل الأمثلة التي قيل فيها شاذ مع قطع النظر أحق ما قالوه أم لا يعني كل ما تلاقي عالم العلماء قال لك ده شاذ تركنه على جنبه تحطه كمثال عندك ليه سوف تحتاج إليه يعني ممكن اللمة البسيطة دي تعمل لك مصنف وأنا هذا يعني لما في كلية الشريعة كانوا عاملين في كل- في الكويت كانوا عاملين آه، دورة لمصطلح الحديث اتصلوا بي وقالوا لي انت ايه آه، شوف انت هتقدم اي بحث في آه، هذه الدورة فانا اخترت بحث الايه الشاذ وكان في حوالي آه، ست شهور تقريبا على ما ايه على ما يقدم البحث ويناقش مع كل المهتمين بالحديث اللي هم هيدعوهم للمؤتمر يعني فبدأت أجمع كل ما يمكن أن يقال فيه شاذ واستعنت بكتاب الغرائب للدار قطني أفراد ال- كتاب الأفراد للدار قطني وكتاب معجم الطبراني الأوسط ولي به عناية كبيرة فاستخرجت كل الأحاديث التي انفرد بها معمر وسفيان ومالك أصحاب الزهري يعني وبدأت أعمل دراسة على هذه الأحاديث عشان أستخرج الحديث الشاذ فطلعت به كمية كبيرة في الآخر بدا لي إن أنا أجمع اللي أنا لميته ده كله فطلع مجلد كبير ربما أدفعه للطبع قريبا وهو مسامرة الفاذ بمعنى الحديث الشاذ ده كله جاء نتيجة إيه؟ نتيجة المتابعة بس فأنت النهاردة لما تكون عايز تقسم الأحاديث على الأنواع الدار قطني رحمة الله عليه وكتابه مفقود يعني لا أعلم أحدا نبه عليه اللي هو الإمتاع بترتيب علل الدار قطنية على الأنواع يعني آه، كل آه، علل الدار قطني اللي ورد فيه المنكر والشاذ وألقاب الحديث يعني والباطل والصحيح والمدرج ومش عارف ايه الكلام ده كل اسم او كل لقب من هذه الالقاب يجيب الحافظ بن حجر ما يتعلق به من علل الدرقطني فيرتب علل الدرقطني على انواع الحديث طبعا هو لو هذا الكتاب موجود لافادنا افاده كبيره لكن ده مظنه ايه مظنه وجود هذه يعني تقرا علل الدرقطني تنقلها كلها تقرا علل بن ابي حاتم وان كانت علل بن ابي حاتم اصعب شويه ليه لانه يعل بالشفره يعل بالايه بالشفره كلمه ونص فبيحتاج انك انت تبذل ايه تبذل مجهودك تقرا كتاب زي فتح الباري مثلا الحافظ بن حجر كل حاجه مره يقول لك شاذ اكتبها مع قطع النظر انت وافقت الحفظ ام خالفته قصدي ايه ان تجمع ما قيل فيه شاذ لحد ما تستوي الملكه عندك تحاول تدرس بقى الشاذ تلاقي الامثله تحت ايه تحت يديك ده بركه ايه بركه الجمع لما تنظر في هذه الامثله وتنظر كيف عالج العلماء وكيف تناقشوا هتلاقي بينهم كلام آه، متباين واحد يقول شاذ واحد يقول ثقة زي الثقة ها وكمان عايز تعمل تعرف مذهب الفقهاء خد كتاب المجموع للنووي شوف النووي رحمة الله عليه وهو يعتبر يمثل مذهب المتأخرين من الفقهاء في علم الحديث برضه عشان ايه عشان تعرف الفرق بين من تذوق الحديث وكان هجيرة ليل نهار ملوش غير الحديث وبين من استعمل الحديث في تصحيح أدلة الفقه هتلاقي بينهم ايه سترى بينهم بونا كبيرا في الحكم أهل الحديث لهم ذوق خاص أما الفقهاء الم- المشتغلون بالحديث فذوقهم أقل كثيرا ما يصححون الزيادات التي أنكرها علماء الحديث ويؤسسون عليها أحكاما فقهية أنا القصد من هذا كله أن أحيي مذهب المحدثين عشان بيجي واحد يقول لي النووي مش محدث أو لا مش محدث النووي مشتغل بالحديث عرفت الفرق هناك فرق بين أن أقول محدث وبين أن أقول مشتغل بالحديث ها زي ما أبو القاسم البغوي ذهب الإمام أحمد وكان رايح لأحد المشايخ فقال له اكتب لي كتابا يعتني ليعتني بي فقال له قادم عليك رجل يكتب الحديث فقال يا أبا عبد الله هل قلت له قادم عليك رجل صاحب حديث قال صاحب الحديث عندنا هو من يعمل به يبقى الإمام أحمد لما قال قادم عليك رجل يكتب الحديث بخلاف إيه صاحب حديث صاحب الحديث هو الذي يعمل بالحديث وده طبعا ليس قدحا من الإمام أحمد في أبي القاسم لكن يدل على قلة معرفة أحمد بأبي القاسم البغوي لأن أبو القاسم البغوي ده إيه ده يعني من تلاميذة أحمد وقد الشيخ لا يخبر تلميذه خبرة كاملة فهناك فرق بين أن أقول محدث أو صاحب حديث ومشتغل بالحديث كثير من المتأخرين كانوا يشتغلون بالحديث ولكن ليسوا أصحاب حديث نعم. الشرط الأخير الذي اشترطه علماء الحديث بمعنى نفيه هو عدم العلة طب واحد يقول طيب طب ما هو الشاذ علة ما كان يكفي أن يقول وعدم العلة ونخلص طالما أن الشاذ داخل في العلة بل أحيانا الحديث المعل يدخل في بحث الشاذ في الشاذ برضه زي ما في مثال أنا هضربه لكم الآن لن ترى كبير فرق بينه وبين الإيه وبين الشاذ فيقال الشاذ لدقته وصعوبة من يحرز الرمية فيه أفرده العلماء عن المعل وإفراد الخاص عن العام يفيد الاهتمام كما هو معلوم ولهذا نظائر كقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فالمرأة من الدنيا المرأة أحد أفراد الدنيا فكان يكفي على هذا القول يعني وما كانت هجرته إلى دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه والمرأة من الدنيا قال العلماء إنما أفرد المرأة بالذكر دون أفراد الدنيا لمزيد الاهتمام بها لشدة فتنتها ولأن كل شر في العالم مبني على فتنتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد في الصحيحين قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان خلاص يبقى إذن وكقول الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين طب صلاتي ونسكي ومحياي ما هو الصلاة والنسك لا يكونان إلا في المحيا فإذا حيا الإنسان لعبادة الله عز وجل فإنه لن يصرف صلاته إلا لله لن يصرف نسكه إلا لله قال لك أفرض الصلاة والنسك ليه؟ لمزيد الاهتمام بها ولا فرق عند العلماء أن يتقدم الخاص على العام أو يتأخر ما تفرقش عندهم يعني المهم الإفراد أن يفرد الإيه؟ الخاص عن العام يبقى إذن إفراد الشاذ عن المعل لمزيد الاهتمام بالإيه؟ لمزيد الاهتمام بالشاذ العلة العلماء خصوها بالخفي منها مع أن الظاهر يعتبر علة أيضا لكن الظاهر يدركه كل أحد بخلاف المعلم وهو لو يعني لا لابد أن أن في العلة أن تكون خفية لأنه لا يعرفها إلا قليل من أهل العلم الحاكم لما نوع الأجناس العلل لعشرة كل نوع من العشرة ده عايز واحد محدث يعني مش ببساطة دك- انك تدرك العلة التي ذكرها الحاكم الا اذا جمعت طرق الحديث اللي احنا بنتكلم عن العلة فيه وطبعا جمع طرق الحديث والنظر اليها والاعتبار والكلام ده يحتاج الى محدث فالعلماء خصوا العلة بالايه بالخفي منها مش بالايه مش بالظاهر مع ان الظاهر لو انت قلت هذا حديث معل بالانقطاع ما بين الحسن وابي بكر لكانت عله بس الحسن وابي بكر لعمه يقول ايه منقطع ها لعمه يقول منقطع ومع ذلك يقول لك ده ايه ده عله طالما لا تقدح في صحته باطلاق يبقى داخله في باب العله يقول السيوطي رحمه الله وعله الحديث اسباب خافت تقداح في صحته حين وافت مع كونه ظاهره السلامه فليحدد المعلى من قد رامه يعني يقول وعلة الحديث أسباب خفت ما بقول لك هم خصوا العلة بالإيه بالخفي منها مش بالإيه مش بالظاهر آه، تقداح في صحاته حين وافت أي حين استو... العلة استوفت حيزها ومكانها ثم تقدح في إيه في صحة الحديث. مع كونه ظاهره السلامه يبقى شكل الحديث صحيح وسليم لكن إذا غطست تحت تلاقي العلة ها كالذي إيه استسمن ذا ورم واحد وارم من العيا يقول لك شوف العضلات ده مجانس اللي ماشي ده وبتاع مع ان كده انت لو نفخته ايه تطيره هو ايه اللي غرك فيه الشكل بتاعه مع ان يشتمل على ايه على عله مع كونه ظاهره السلامه فليحدد المعلى من قد رام اذا اردت ان تصل الى المعل لابد ان تحدد علته تعرف العله دي منين خلاص ما رؤي فيه عله تقداح في صحته بعد سلامه تافي يدركها الحافظ بالتفرد والخلف مع قرائن فيهتدي يعني هو بيقول لك انت عايز تدرك العله تدركها ازاي الحافظ عندما ينظر في حديث ظاهره السلامه قال لك يدركها الحافظ بالتفرد والخلف اي الاختلاف اختلاف الرواه مع قرائن فيهتدي اي مع قرائن اخرى فيهتدي وانا قلت لكم قبل ذلك ان القرينه عاده تكون خفية والقرائن لا آخر لها يعني إيه يعني القرينة من الصعب أنك أنت تحصل على قرينة إلا إذا كنت ذكيا وكانت لك ممارسة في علم الحديث يقول السيوطي ومنه ما ليس بقادح كأن يبديل عدلا بمساو حيث عن يعني عايز يقول لك انه احيانا العله لا تكون قادحه إذا حصل إيه بقى؟ أبدل ثقة بثقة. يعني بدل ما هو عن سفيان أم قلبها مالك. خلاص؟ ولم يترجح يقول لك خلاص مالك وسفيان الاثنين زي بعض كفر سيرهان فانت حطيت ثقه مكان ثقه يبقى مشي الايه؟ مشي الحديث. الكلام ده اه كلام اغلبي يعني ممكن امشيه زي حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث حصل اختلاف ما بين عبد الله بن عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عبد الله بن عمر والاثنين ولاد ابن عبد الله بن عمر والاثنين طبعا ثقات فمحمد بن جعفر بن الزبير آه، غلط مرة حط واحد مكان واحد فالعلماء قال لك ايه ثقة مكان ثقة فلا يضر الايه لا يضر الحديث ماشي الحال لا يضر الحديث لكن مش كل مرة تسلم الجر أنا ممكن أحط واحد مكان واحد والعلماء يعلوا الحديث زي إيه كده كالحديث الذي رواه آه، أبو يعلى الخليلي من حديث يعلى ابن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار الحديث يبقى انا عندي ايه اللي بيرويه يعلى ابن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار أولاد عبيد يعلى محمد وعمر وإبراهيم خلاص كلهم من المحدثين أعلاهم محمد ابن عبيد أعلاهم على رأي أحمد بن معين أوثق أولاد بني عبيد محمد وأبو حاتم الرازي أظن أنه قدم يعلى عمر صدوق إبراهيم هو اللي إيه؟ لا بأس به وروايته قليلة حتى لو قلنا يعلى أفضل أولاد عبيد لكنه في الثوري وسط أو أقل وسط أو إيه أو أقل يقول الخليل أن يعلى وهم في هذا الإسناد حيث جعل الحديث عن عمرو بن دينار وهو عن عبد الله بن دينار طب عمرو بن دينار ده ايه تقيل توزنه كده تقيل عمرو بن دينار ده ولكن روايته عن ابن عمر قليله بخلاف عبد الله يعني آه اتفق الشيخان على حديث واحد لعمرو بن دينار عن ابن عمر وانفرد البخاري بستة وواحد معلق وانفرد مسلم باثنين خلاص يبقى ستة واثنين تمانية واللي اتفقوا عليه يبقى ايه تسعة ادي اللي ايه اللي لعمرو بن دينار عن ابن عمر في الصحيحين وفي مسند أحمد مع سعته لم يروي لعمرو بن دينار عن ابن عمر إلا ثلاثة أحاديث بس بخلاف عبد الله ابن دينار فروايته عن ابن عمر كثيرة في الكتب الستة وفي مسند الإمام أحمد انت بقى عايز تعرف يعلى غلط ولا ما غلطش تعمل ايه بتشوف بقى من الذي رواه عن سفيان الثوري لقينا رواه عن سفيان الثوري أبو نعيم فضل بن ذكي محمد بن يوسف الفريابي ومخلد ابن يزيد و, و... وجماعة كمان يمكن اثنين كمان أو ثلاثة ما حوالي ستة اللي أنا بس وقفت على رواياتهم بسرعة كده رووا الحديث عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر يبقى أنا لما أحط دول أبال يعلى وكمان يعلى ليس من عيون أصحاب سفيان ده هو إيه أنا قلت وسط أو أقل قليلا خليه وسط في أصحاب سفيان ما يجريش بقى في مضمار بقى أبي نعيم والجماعة دول ده حاجة الحاجة الثانية وجدنا أن رفقاء سفيان كشعبة ابن عيينة اسماعيل بن جعفر يزيد بن عبد الله بن الهاد دول رووا الحديث عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر والحديث مشهور لعبد الله بن دينار مش لعمرو ابن دينار فهو ده طب ما ده حصل نوع من الابدال اهو بدل عبد الله بن دينار حطينا مين؟ عمرو بن دينار ومع ذلك اعل علماء الحديث هذا الحديث اذا قول السيوطي ومنه ما ليس بقادح كأن يبدل عدلا بمساو حيث عن مش دايما يبقى هذا القيد ليس قيدا كليا إنما هو قيد أغلبي أو هو قيد قد وقد ها يعني ما فيش له قاعدة بل الفيصل في هذا هو جمع طرق الحديث وعرض بعضها على بعض والموازنة ما بين ثقة الرواه قال وربما أعلى بالجلي كالقطع للمتصل القوي ده اللي هو ايه بقى اللي احنا بنقوله الحسن عن ابي بكر آه ظاهر خالص ها ومع ذلك ايه لو قال فيه معل يبقى لا مشاحة في الاصطلاح ما اقدرش اقول له لا يشترط في المعل ان يكون ايه ان يكون خفيا لا يقول والفسق وربما اعل بالفسق يعني والفسق والكذب ونوع جرح وربما قيلت لغير القدح كوصل ثبت يعني عايز يقول لو انت عليت بفسق الراوي ما هو ده ظاهر ولو عليت بكذب الراوي ما هو ده ظاهر ولو عليت بأي نوع جرح ما هو إيه ما هذا ظاهر وربما قيلت لغير القدح كوصل ثبت يعني أحد الأثبات وصل حديثا قطعه أو يعني أرسله من هو أثبت منه فأنا ما طعنتش في الذي وصل قلت ده سيء الحفظ ولا قلت هذا مثلا فاحش الغلط إنما قلت الغلط لا يعرى عنه أحد من بني آدم هو ثبت نعم ثقة نعم ولكن أخطأ في هذا الحديث والخطأ لا يعرى عنه بنو آدم يبقى أنا آدم لما أجرحه جرحا في ذاته في ها عشان كده يقول لك إيه وربما قيلت لغير القدح كوصل ثبت فعلاها ذا رأوا صحا معل وهو في الشاذ حكوا يعني ايه دي مسألة تدخل في الشاذ برضه اللي هي مسألة ايه ان واحد الثقة يصل فيخالفه من هو اوثق منه فايه فيرسل آه الحديث المعل او الحديث او المعل عموما ذكر الحاكم ان العمدة فيه على الفهم والحفظ لا غير يعني ملوش حاجة معينة انت تقدر تمسكها بايدك كده ده اللي هو ايه اسمها الملكة ده اللي بتدخل في المعلم الملكة التي تعتمد على كثرة الحفظ وكثرة النظر والفهم ها مش الكشف اللي هو العجلوني ذكره في أول كشف الخفا فكأنما أفسد كتابه كله لما نقل بقى عن ابن عربي ها ان يعني كان يعرف الاحاديث الباطله بالكشف عارفين ابن عربي غير ابن العربي ها ابن عربي النكره ده اللي هو كان يعني زي ابن ستين وسبعين والكلام ده ها اللي ابن تيميه كان شدد عليهم عشان عليهم الغار ده المبتدع بقى بتاع ايه عقيده الحلول والاتحاد وال... كفايه انه صاحب الفصوص فصال الفصوص تقرا الفصوص شعرك يقف على طول ها والفتوحات المكيه والكلام لا مش هو ابن العربي بقى اللي هو ايه ابو بكر بن العربي المالكي المعروف صاحب احكام القران وعارضه الاحوذي وغيرها من الكتب النافعه. فالعجلوني في مقدمه كشف الخفاء قام ذاكر بقى ايه؟ معرفه العلل الاحاديث بالكشف. يبقى ايه ايه مهمه بقى علم الحديث؟ ما قيمته؟ اذا كان بقى الكشف هو لا الكشف ده اللي هو ساذكر لكم الحكايه بلفظها لانها اعجبتني ان احكيها بلفظها. الكشف ده إنما هو عند علماء الحديث إلهام يعتمد على الحفظ والمذاكرة وطول النظر يعني حاجة مش جاية كده لا تحتها رأس مال كبير تحتها عمر إنسان أوقفه لمعرفة الحديث آه الحكاية دي ذكرها ابن أبي حاتم عبد الرحمن في مقدمة كتاب الجرح والتعديل وهذه المقدمة رائعة أنا عايز عايزكم تقروها اللي هي مقدمة كتاب الجرح والتعديل هي مفردة وحدها مع الكتاب لكنها رائعة وفيها فوائد كثيرة يقول سمعت أبي اللي هو مين وحاتم الرازي محمد ابن إدريس ده على اسم مين شافعي تمام سمعت أبي رحمه الله يقول جاءني رجل من جلة أصحاب الرأي من أهل الفهم منهم أصحاب الرأي كانوا يطلقونه على مدرسة العراق ولسه كان في أخ وأنا داخل المسجد الآن عمال يسألني عن أبي حنيفة ومنزلته في الحديث وكلام من علماء الحديث والكلام ده ها ف وان هو كان يخالف الحديث وان ابا بكر بن ابي شيبه عقد في المصنف بابا كاملا للرد على ابي حنيفه فيما خالف فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألني سؤال قلت له هجاوبك بعد المحاضرة ويعني جت إيه جت السيرة بتاعته هو طبعا آه، أبو حنيفة رحمه الله لا يمكن يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالدفع بالصدر أبدا كانوا أتقى لله من أن يفعلوا ذلك لكن آه لم يكن أبو حنيفة رحمه الله معتنيا بجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا جرم أن ضعفه لسوء حفظه جماهير أهل الحديث أحمد وابن معين وابن المبارك ويحيى والنسائي والترمذي وابن عدي والدار قطني و... يعني الثوري ده له له قصة كبيرة مع أبي حنيفة فجماهير أهل الحديث تكلموا في حفظ أبي حنيفة وقالوا إنه لم يضبط الحديث كان آآ آآ يعني آآ رأس مال أبي حنيفة من الحديث قليلا فإذا عرضت عليه مسألة ربما أعمل دليلا عاما أو بنى على قياس ولا يعلم أن في المسألة نصا فيقوم يجتهد في استخراج حكم المسألة إما من أدلة العامة أو من القياس أو من الاستحسان أو الكلام ده ويكون في المسألة إيه دليل نص في المسألة وهو لا يعلم أن المسألة فيها نص كثر هذا حتى جمع أبو بكر بن أبي شيبة كثيرا من مسائل أبي حنيفة التي خالف فيها الحديث وكانت المسألة قائمة على يعني قدم وساق في الخصومة ما بين مدرسة الحديث في المدينة أو في الحجاز يعني في مكة والمدينة وما بين مسألة ما بين أهل العراق وسموا أهل العراق مدرسة الرأي وسموا الحجاز مدرسة الحديث فهو هنا يقول جاءني رجل من جلة أي من أفضل أصحاب الرأي من أهل الفهم منهم ومعه دفتر فعرضه علي فقلت في بعضها هذا حديث خطأ قد دخل لصاحبه حديث في حديث وقلت في بعضه هذا حديث باطل وقلت في بعضه هذا حديث منكر وقلت في بعضه هذا حديث كذب وسائر ذلك أحاديث صحاح الباقي كلها أحاديث صحاح فقال لي من أين علمت أن هذا خطأ وأن هذا باطل وأن هذا كذب أأخبرك راوي الكتاب بأني غلطت وأني كذبت في حديث كذا وكذا فقلت لا أدري ما هذا الجزء الذي معك أنا ما أعرفوش أصلا ولا أعرف من راويه غير أني أعلم أن هذا خطأ وأن هذا باطل وأن هذا كذب قال تدعي الغيب قلت ما هذا ادعاء الغيب قال فما الدليل على ما تقول قلت سل عما قلت من يحسن مثل ما أحسن فإن اتفقنا علمت أن لم نجازف ولم نقله إلا بفهم قال من هو هذا الذي يحسن مثل ما تحسن قلت أبو زرعة قال ويقول أبو زرعة مثلما قلت قلت نعم قال هذا عجب فأخذ الكتاب فكتب ألفاظي في كاغل كاغل إيه في ورقة يعني في دفتر ثم رجع إلي وقد كتب ألفاظ ما تكلم به أبو زرعة ما هو ذهب لأبي زرعة فسأله عن نفس الإيه؟ عن نفس الأحاديث فما قلت إنه باطل قال أبو زرعة هو كذب قلت له الكذب والباطل واحد وما قلت إنه كذب قال أبو زرعة هو باطل وما قلت هو منكر قال أبو زرعة هو منكر كما قلت وما قلت إنه صحاح قال أبو زرعة صحاح فقال ما أعجب هذا تتفقان من غير مواطأة فيما بينكما يعني ما اتفقتوش على الكلام ده ومع ذلك قلت نفس الايه قلت نفس طبعا ليه لان أبا لان ابا حاتم وابو زرعه كانوا ولاد خاله ها وأبو زرعة طبعا مات قبل أبي حاتم الرازي وكانوا بيحبوا بعض جدا وكل رحلاتهم كانت مع بعض فلا جرم من من من كثرة الصحبة اللي بينهم وشدة الألفة التي كانت بينهما كأنهما صارا نسخة واحدة وطبعا يعني يحضرني ما في طبعا أعلى من هذا بكثير أن النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر الصديق أنتم عارفين في صلح الحديبية لما عمر اعترض على النبي عليه الصلاة والسلام في المسألة دي وقال له ألست رسول الله حق قال نعم قال ألم تخبرنا أن نأتي البيت قال أخبرتك أنك تأتيه العام فإنك أتيه ومطوف به فعمر بن الخطاب حمل همه وذهب إلى إيه إلى أبي بكر الصديق فقال له نفس الكلام قال ألم يخبرنا أن نأتي البيت قال أخبرك أنك تأتيه العام قال له لا قال فإنك أتيه ومطوف به ثم قال له أيها الرجل استمسك بغرزه ها فهو ده حتى أنت ممكن تجده يعني في كل اثنين حدثت بينهما محبة أكيدة واستمرت هذه المحبة بدون يعني مشاكل إلى آخر العمر تجدهم هما الاثنين تفكيرهم واحد من غير مواطأة ليه؟ إنما كانوا ينزعون بدلو واحد من بئر واحدة فهو بيقول له هنا إيه ما أعجب هذا تتفقان من غير مواطأة فيما بينكما فقال ما أعجب هذا تتفقان من غير مواطأة فيما بينكما قلت قد علمت أنا لم نجازف وإنما قلناه بعلم وإنما قلناه بعلم ومعرفة قد أوتينا والدليل على صحة ما نقوله بأنك تحمل دينارا بهرجا إلى الناقد الدينار البهرج اللي هو المزيف يعني فيقول لك هذا دينار بهرج ويقول لدينار هو جيد فإن قيل له من أين قلت هذا بهرج هذا بهرج أكنت حاضرا حين بهرج هذا الدينار قال لا فإن قيل له فأخبرك الرجل الذي بهرجه أني بهرجت هذا الدينار قال لا قيل فمن أين قلت فمن أين قلت أن هذا بهرج قال علما رزقت وكذلك نحن رزقنا معرفة ذلك قلت فتحمل فص ياقوت إلى واحد من البصراء من الجوهريين فيقول هذا زجاج ويقول لمثله هذا ياقوت فإن قيل له من أين علمت أن هذا زجاج وأن هذا ياقوت هل حضرت الموضع الذي صنع فيه هذا الزجاج قال لا قيل له فهل أعلمك الذي صاغه أنه صاغ هذا زجاجا قال لا قال فمن أين علمت قال هذا علم رزقت وكذلك نحن رزقنا علما لا يتهيأ لنا أن نخبرك كيف علمنا بأن هذا الحديث كذب وهذا حديث منكر إلا بما نعرفه علق أبو محمد اللي هو عبد الرحمن بن أبي حاتم على هذا فقال تعرف جودة الدينار بالقياس إلى غيره فإن تخلف عنه في الحمرة والصفاء علم أنه مغشوش ويعلم جنس الجوهر بالقياس إلى غيره فإن خالفه في الماء والصلابة علم أنه زجاج ويقاس صح ويقاس صحة الحديث بعدالة ناقليه وأن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة ويعلم سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته والله أعلم شوف كلام يعني إيه كلام أهل الحديث اللي هم إيه الذين لهم فيه ذوق يقول هنا وأن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة طبعا مفيش حد ياخد الجملة دي يخطفها ويطلعها لوحدها لأن هذه الجملة كالتتمة للكلام قبله لا بد من عدالة ناقليه وأن يصلح لأن في بعض الناس بكل أسف يعني مرر أحاديث منكرة لمجرد أن ألفاظها جميلة وقال لك إن دي ده من كلام النبوة النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل هذا وهذه المعاني منتشرة في أحاديثه التي اتفق الجماهير على أنها صحيحة القصة مش كده خالص يعني احنا لما مثلا آه الحديث المشهور الذي ليس له يعني إسناد صحيح وهو اللهم إني أشكو لك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس الحديث الجميل ده انت تقراه تحس ان قلبك برفرف كده من الايه من عذوبة الألفاظ بتاعته ومع ذلك ليس له إسناد صحيح ها والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أؤديه أو أهلك دونه كلام مشهور أهو وهذا ليس له إسناد صحيح آه يقال آه ويذكر في أخبار السيرة والكلام ده ها فأنا عايز أقول إن مش الذين تحدثوا بالكلام الجميل كثيرون وكم من أحاديث قالها صحابة أو تابعون أدخلت خطأ في المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي باتفاق علماء الحديث لا تصح يعني أنت لما تشوف الحديث الموضوع المنتشر على ألسنة الواعظين في المساجد والكلام ده وجميل كلامه جميل إني أنا والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري أشكر ويرزق سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إلي إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم وتبغضون إلي بمعاصيهم وهم أحوج ما يكونون إلي أهل, ذي أهل شكري أهل نعمتي أهل ذكري أهل محبتي أهل معصيتي لا أقنطه من رحمتي تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب حتى أطهرهم من الذنوب والمعايب والحسنات عندي بعشر أمثالها وأغفر وأنا أرأف بالناس من الأم بولدها كلام حلو وكلام جميل صح فيه يعني إيه ألفاظ طبعا نسبة مثلا قول الله عز وجل فأنا حبيبهم والكلام ده ده كله طبعا إيه لا يصلح إن احنا أن نثبتها لله عز وجل إلا بأخبار صحيحة لكن في الجملة إيه كلام جميل وهذا الحديث باطل الذهبي تكلم عليه في الميزان وكذلك حديث إيه إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي عارفين ده برضه باطل هو كمان وبرضه عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد شوف تريد تريد 600 تريد في بعض وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد برضه ده كلام بنسمعه إيه برضه على ألسنة برضه الخطباء والكلام ده كل هذا كل هذه من الأباطيل فيبقى إذا أن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة ده الجملة دي لوحدها تصلح في بقى إذا كان المتن ركيكا ها كمثلا ايه آه ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل باذنجانه في لقمه ازاي ده الباذنجانه قد كده اهو ها ازاي باذنجانه في لقمه واحده ها وقال الباذنجان شفاء من كل داء ده لا يصلح ان يكون من كلام النبوه ربيع مات في العنب والبطيخ مثلا يبقى ملهاش ربيع ربيع في العنب بقى ها الحاجات اللي زي ده الركيكه دي ها اليخنة تشد الظهر ولا من أكل اليخنة دخل الجنة ها اليخنة اللي هو البصل اللي معمول في الصلصة وخلاص والهريسة تشد الظهر الديك الأبيض صديقي ها اه الفيل صديقي اه ها لكن الديك الأبيض صديقي بتاع كلام شوف يعني كلام خايب لا يصلح يعني أي بني آدم رزق شيئا من إيه من آه، دراسة كلام النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده ما يقبلش هذا الكلام فممكن أن ي... وأن ي- أن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة ده لنفي الإيه الأحاديث الركيكة يا رب إن شاء الله يكون رواها مالك عن نافع عن ابن عمر لابد أن ترى علة فيما دون مالك على طول يا تلاقي واحد مجهول ها يا تلاقي واحد كذاب يا تلاقي واحد فاسق هت- لازم تلاقي علة لا يمكن الإسناد ي- لا يكون نظيفا أبدا مالك عن نافع عن ابن عمر وطلع الإيه المتن ال- ال- ال- المظلم ده زي ما ابن الجوزي بيقول في معرفة كان حاطط كده ضوابط لمعرفة الحديث الموضوع أن يكون إسناده كالشمس ومتنه كالظلمة مش ممكن إسناد زي الشمس يطلع إلا متن إيه زي الشمس ما كانش يبقى لابد أن يكون مشتملا على علة سواء أنت أدركتها أو لم تدركها يعني آه، آه، نطلع من الحكاية الجميلة اللي التي آه، ذكرها ابن أبي حاتم عن أبيه أن معرفة الحديث إلهام زي ما الحاكم النيسابوري آه، روى في كتاب علوم الحديث كتاب علوم الحديث كتاب جميل جدا وكتاب الحقيقة أنا شايفه أنه مظلوم مع طلبة الحديث ليه؟ أولا لربما لسقم طبعته التي طبعت في تركيا أو لندرته ما عادش يعني متداول قد كده لكن هذا الكتاب كتاب نفيس يشتمل على فوائد كثيرة طالب الحديث المجد يعني يقرأ من الجلدة للجلدة عدة مرات كل مرة لابد أن يستخرج منه شيئا ذا بال ودي طبيعة كتب المتقدمين من العلماء اللي هم القدامى يعني تجد أن كتبهم تشتمل على فوائد كثيرة وكذلك كتاب الإرشاد للخليلي لأبي يعلى برضو ده مليان بالفوائد آه ذكر آه، آه، الحاكم في كتاب علوم الحديث أن رجلا جاء أبا زرعة الرازي فسأله عن حديث فأخبره عن علته فقال له قال له هذا الحديث معلم قال له ايه السبب قال له هو كده سل ايه سل من يفهم مثلما افهم قال له زي مين قال له كمحمد بن مسلم ابن وارة وكأبي حاتم الرازي فأخذ الرجل هذا الحديث وذهب إلى ابن وارة فأعطاه نفس حكم أبي زرعة ذهب إلى أبي حاتم الرازي فأعطاه نفس حكم أبي زرعة وابن وارة فقال الرجل أشهد أن هذا العلم إلهام أشهد أن هذا العلم إلهام وأبو سعيد السرخسي عبيد الله بن سعيد آه، روى عن عبد الرحمن بن مهدي قال لأن أعرف علة حديث أفضل من أن أكتب عشرين حديثا ليس عندي عشان كده كتير من الإخوة مثلا يجي يقول لي أنا عايز أحفظ البخاري بالسند أقول له ما فائدة أن تحفظ البخاري بالسند هو حفظ السند جميل وكل حاجة لكن يا بني الحديث إذا لم يمارس ينسى ومش الحديث بس القرآن نفسه كلام الله إذا لم يتعاهده المرء يتفلت من حفظه يبقى الأسانيد هتتفلت لكثرة الرواة ولكثرة الأسانيد المتشابهة إلى منتصفها فقط وتبتدي تختلف من فوق فأنت لما تيجي عايز تحفظ البخاري ما قصدك من حفظ السند منظرة يعني فخلاص ما احنا عرفنا البخاري صحيح وخلصنا يبقى تحفظ الراوي الأعلى وهو الصحابي وتعرف بقى فقه الحديث أو على الأقل الحديث ده متكلم فيه وهو في البخاري تعرف تدافع عنه تعرف تصوب اختيار البخاري وتصحيح هذا الحديث ولماذا وضعوه في صحيحه هو ده اللي المفروض تشغل بالك بيه أن تعرف علة الحديث وأن تعرف دفع العلة واحنا النهارده في يعني آه، هجوم ضاري من اصحاب البدع على مصادرنا الأصلية وما عندناش طلبة جدعان قوي يقدروا يذودوا عن الصحيحين قلة قليلة جدا إما لصغر أعمارهم لسه برضو ما وصلوش بالاستقراء والفهم والكلام ده إلى المستوى اللي يخليهم ي- يفحموا الخصم وإما لأنهم ظلوا فترة طويلة كسالى آه، يدرسوا كده على راحتهم مش عارف ايه وبتاع الذهن العمر افتراضي في الآخر خلاص ع- ذهنه عجز خلاص ما عادش عنده القدرة على إن هو إيه يبحث ويدرس وإلى آخره والكلام ده فإحنا عايزين نقول مثلا الإلزامات والتتبع كتاب الدار القطني دعك من الإلزامات الإلزامات إنه بيلزم البخاري ومسلم إنه يخرجوا أحاديث لا ما عايزين البخاري ما اشترطش إن هو يجمع كل حاجة ولا مسلم اشترط يجمع كل حاجة أي حد هيلزم الصحيح الشيخين بإخراج أحاديث لا يلزمهما إطلاقا أن يلتزم بإخراج كل حديث على شرطهما ليه احنا عارفين ان هم حاولوا ان هم ينتقوا وتركوا من الصحيح شيء كثير يبقى التتبع بقى التتبع وهي جملة الأحاديث التي رأى الدار قطني أنها منتقدة على الكتابين تمام أنا هدخل علشان أشوف أناقش الدار قطني مش لازم تغلط الدار قطني وتقول البخاري أعلم الدار قطني طب احنا عارفين والب- والدار قطني نفسه يعلم أن البخاري أعلم منه والأمة كلها متفقة أن البخاري أعلم من الدار قطني خلاص لكن مش لازم لأن البخاري أعلم أن يصيب في كل حديث أن يصيب في جزئيات أفراد العلم كثيرة جدا يعني أنا ممكن أتعقب البخاري وأكون أنا محق في تعقب البخاري بس مش معناها أن أنا أحسن من البخاري فهو إذا أنا إذا تعقبت البخاري في جزئية فقد فاقني بمليون جزئية يعني أن الله عز وجل نثر الحق في الناس فلا نعلمه خص قوما من الع... من من الناس بالعلم دون قوم بل جعله مشتركا مقسوما بين عباده يفتح منه للمتأخر ما أغلقه عن المتقدم ويحييه بتال يعترض على ماض الكلام ده كلام ابن قتيبة في آه، كتاب غريب الحديث الذي رد فيه على أبي عبيد في غريب الحديث ولاموه على ذلك كيف تتعقب أبا عبيد قاسم بن سلام فاعتذر بمثل هذه المقدمة الرائقة جدا يعني يعتذر فيها يقول أنا يعني لا أقصد أن أنا يعني آه، آه، أقل من شأن أبي عبيد والكلام ده ولكن الله جعل جعل العلم مشتركا مقسوما بين العباد فأنا عايز أقول مش وأنا داخل في المسألة دي ما بقولش مين أعلى من مين إلا أن أجعلها في آخر الأدلة بعد ما أجيب الدليل واحد واثنين وثلاثة أربعة وأقول والبخاري أعلم فانا اجيب التتبع وادرب نفسي عليه واشوف ايه الحدوته ماشيه ازاي والدار قطني عندما انتقد البخاري هل كان محقا في ذلك ام لا طبعا الحافظ بن حجر يعني لم يهمل هذه المساله لكنه في مواضع ابلس وقف وليه لانه راى رأى راي الدار قطني اقوى في المساله دي النووي رحمه الله حاول ان هو يعمل نفس القصه لكنه اعترض على الدار قطني بمذهب المتاخرين من زياده الثقه والبتاع والكلام ده مع انه لم يجري ايضا على مجرى واحد يعني الدناوي حصل له نوع من التناقض في المساله دي كتير كان يلي- يقول مسلم يعني له بصر وله علم وله مش عارف ايه والكلام ده ويكون كلام الدار قطني اقوى في المساله وما يكونش الدرقطن لوحده هو الذي أعل ممكن يكون أعل معاه النسائي وابن عادي ومش عارف ايه مجموعة برضه من العلماء الايه المتقدمون فأنت بقى أعوص حاجة التتبع غير كده ممكن من السهل ممكن الاعتراض يبقى ايه سهل تجاوب لما الدرقطن لما بيعترض الدرقطن ده يعني كان يقول يا أهل بغداد لا يطمعن أحدكم أن يكذب على رسول الله وأنا حي اشوف يعني بقى يعني بيقول هل من مبارز يعني لوحده كده ليه الدرقطني كان معروف يعني اللي يقرا العلل بتاعته يحني له الراس يعني حتى ان يعني قيل انه حدث بالعلل كلها من حفظه ده لو حصل بقى يبقى ما- ملوش نظير يعني وقيل انه حدث ببعضها من حفظه وببعضها من كتاب والأمر في هذا قريب لكن لا نختلف على شخصية الدار قطني وإمامته في هذا العلم يبقى طالب العلم يجيب الكلام ده ويقعد يدرب نفسه ويسأل مشايخه ويسأل طلبة العلم النجباء طب نحل دي ازاي ربما يفتح لطالب علم في في المسألة دي فتحة ما فتحت لأحد قبله ولا تحقرن نفسك يعني انك تقول انا ه- هل هعمل زي لا ممكن تبقى احسن من كل اللي فات يعني شوف عمر بن الخطاب كما في البخاري لما بيسأل آه، آه، الجماعة حواليه وابن عباس جالس و- عن ايه اذا جاء نصر الله والفتح لما تقول يا فلان آه، ابن عباس قال فتح لي فيها قال يا بني يا, يا ابن اخي قل ولا تحقرن نفسك وقال له نفس الكلام ده في ايه في آية في سورة البقرة أود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب قال له قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك مع أن ابن عمر ابن عباس كان مع عبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح مع البزل القناعيس يعني حاجة إيه تقال قوي فشوف آه، ابن عمر كان برضه مع البزل القناعيس وخاف لما النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوني بإيه بشجرة هي ج- ب- كالمؤمن ابن عمر بص لقى ابو بكر وعمر وبتاع فايه استحيا ان يتكلم وهم ما اتكلموش فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال النخله وابن عمر قال لابيه وهو خارج و- وقع لي انها النخله قال اما لو قلتها لكان احب الي من كذا وكذا من حمر النعم فابن عمر ادركه الحياء من هؤلاء الكبار ابن عباس كان يتكلم عشان كده كان عمر يدخله في مجلس اشياخ بدر ليه ليه لرجاحة عقله فأنا عايز أقول لك لا تحتقر نفسك علم الحديث علم ذكر لا يصلح للمخانيث مخنث العزم ما يعرفش يمشي في علم الحديث لا يحتاج ليه عايز جد وعايز إقدام وعايز بحث لا ينقطع في الكتب المسندة سواء كانت مطبوعة أو كانت مخطوطة وبعدين مش مش دايما كل كتاب مخطوط لازم تحصل عليه كاملا لو انت مش هتحققه خد اللي يجي لك منه ليه؟ لأن أهم حاجة عندك الأسانيد تاخد كتاب مثلا مسند السراج عشر ورقات وقعت لك مسند السراج فاهرسهم لنفسك وبعدين ما ت- لا, لا تهمل العشر ورقات دول تقول لا أنا عايزه كاملا يا لا لا طالب الحديث ما يعملش كده طالب الحديث ياخد العشر ورقات يفهرسهم لنفسه ليه؟ لأن الأسانيد الموجودة في العشر ورقات دي هتحل له مشاكل فمش لا مش لازم يحصل على الجزء كاملا برضه لأن في بعض إخواننا كانوا يزهدون كانوا يحكوا لي يعني يزهدون في أخذ المخطوطات عشان ناقصة لا خذها وانتفع بها يبقى يبقى أنت المفروض الآن عشان تصل إلى الإمامة في هذا العلم يبقى توطن نفسك من الآن تبتدي تشوف العلماء ين- انتقدوا الصحيحين في الصحيحين بالذات ليه؟ لأن طبعا شرط البخاري معروف شرط مسلم معروف لما يكون واحد حريص على أن يكون آه، كتابه صحيحا يبقى دخول الخلل صعب لا سيما إذا كان إماما زي البخاري أو زي مسلم وتشوف بلا تكلف يعني لأن اللي يهمنا في المسألة يا جماعة هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قاله أم لا ما يهمنيش مسلم يطلع بريء ولا يهمني البخاري يطلع بريء يعني مش عايز أتكلم فإن أنا لا عايز أطلع أن البخاري الحديث ده صحيح بس في نفس الوقت إياك أن تعل حديثا ليس لك فيه إمام إلا أن تكون إماما ليه لأن شفت جماعة طايحين في ال- في الصحيحين فضلا عن الكتب الستة ليه؟ يعني مثلا في بعض إخواننا يعني أعل حديث أعل جملة اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح التي رواها مسلم قال هذه لفظة معلة وتنافي ال- ال- ال- الاحاديث اللي اللي فيها ان ده كفر وممكن البني ادم لو قال الكلمه دي يخرج من المله ومش عارف ايه والكلام طب انا عايز افهم يعني إيه ادي ادي ال- ادي مسلم اهو الدرقطن ما اعل ولا نعلم احدا اعل وال- والاسناد سالك لكن هو الاشكال ايه؟ يجمع طرق الحديث يلاقي واحد مثلا زي اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه روى الحديث عن انس فزود جمله زي دي ويجي ثابت البناني وحميد الطويل ومش عارفين يروي بدون هذه الجمله يقول لك دي شاذ انت زمان م- مشيت في الحدوته دي هنوقع كتير قوي قوي من الفاظ الصحيحين التي ما نعلم احدا من العلماء اعلها ب- بالذات واحنا عارفين ان كثير من الاحاديث لا سيما اذا كانت طويله تروى بالمعنى واحنا عارفين ان الراوي قد ينشط فيذكر حديث على وجهه مره وقد يكسل فيذكره ايه مختصرا ويكون اللي اخذ منه الحديث على وجهه قد يكون مثلا 90% من ثقه ويكون الحديث الذي اخذه مختصرا 95% يقول لك نعمل مفاضله موازنه لا ده يغلب ده ومش عارف ايه وسقط دي وطلع دي والكلام ده لا تصحيح التضعيف كما قلت أحيانا يكون مداركها غامضة يبقى إذا كنت إماما عندك الأهلية أن تستقل بالحكم وأنك تخالف وشهد لك أهل آه، يعني العصر بأنك أنت إنسان فاضل وإنسان جيد ومخك كويس و- والكلام ده آه بتعملها وأنت برضو إيه بتستخدم الألفاظ يشبه أن يكون كذا أخاف أن يكون وهم بكذا الكلام اللي كان بيقوله الدار قطني الدار قطني لما تقرأ العلم بتاعته كتير قوي اللي يشبه يشبه أن يكون المحفوظ كذا وكذا وأخاف أن يكون دلس فيه ابن خزيمة مثلا لما تراجع آه، صحيح ابن خزيمة التراجم بتاعته يجي مثلا كم مرة ألاقيه في في وهو يتكلم عن المدلسين يقول وأخاف أو أهاب أن يكون ابن إسحاق دلسه وهو ابن إسحاق عنده يقول عن يقول عن يقول أهاب أن يكون دلسه طبعا ده فيها بحث غامض يعني لا نترك إليه إن عن دي إنما هي مسؤولية الراوي عن ابن إسحاق واخد بالك مش مسؤوليه ابن اسحاق نفسه لانه ايه يندر ان الراوي يبتدئ الروايه عن شيوخه فيقول عن فلان انما عدد يقول اخبرني فلان او سمعت فلانا او الكلام ده. في بحث كده رجعوه في كتاب التنكيل للشيخ المعلمي في اول آه، في قسم القواعد او قسم القواعد اللي هو في آه، اول ال- في كتاب التنكيل نفسه مش في الطليعه فيقول اهاب ان يكون يزيد بن ابي حبيب دلسه او ان يكون ابن جريج دلسه فبرضه انت بتتكلم تستخدم الايه؟ تستخدم الالفاظ اللي هي تعفيك من انك انت تطلع كده رف فرد عضلاتك وتقول هل من مباز على طول يطلع لك واحد يديك لكمه ينزلك الارض. يبقى انت لما تقول يشبهه يبقى ايه؟ برضه اديت لنفسك مسافه حتى ايه؟ حتى تعذر بخلاف اللي بيدخل ايه يعني بنبره التحدي. آه، الأجناس العلل اللي الحاكم ذكرها عشرة وطبعا أنا كان خطر ببالي أ- يعني أتكلم فيها بس ده هيطول علينا قوي البحث وإحنا عايزين نمرق في كتاب ابن كثير فأنا سأبقي إن شاء الله لأن بحث الشاذ هيمر بينا تاني يعني كل الأبحاث اللي أنا ذكرتها في الحديث الصحيح ستمر بنا مستقلة هيمر بنا المنقطع والمعلق والمدلس و... ها كل الأنواع دي هتمر فهيمر بنا أيضا بحث العلة مرة أخرى عنده سنقف عند الأجناس العشرة التي ذكرها الحاكم ونشرحها بالتفصيل إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم